أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ما زلنا في هذه السلسلة المباركة تعرف ومن خلالها نتعرف هل نحن ممن حصل هذا المقدار المطلوب من المعرفة التي هي أصل الأصول للوصول إلى رب العالمين وقد ذكرنا على مدى المحاضرات الماضية عدة علامات تدارسنا علامة الهيبة والتعظيم ثم السكينة ثم كانت محو العلائق والكلام عن قضية التعلق بغير الله تبارك وتعالى والتي أخذنا فيها محاضرتين وها نحن نشرع في العلامة الرابعة وهي التي أشار إليها الواسطي في قوله من عرف الله تعالى انقطع بل خرس وانقمع كلمة انقمع معناها أن يتغيب ويدخل وراء ستر ويجلس وحده ما معنى هذه العبارة يقول من عرف الله انقطع أي عجز عن الوصول إلى النهاية وأدرك نقصانه وألم بعيب نفسه وعلم تمام العلم أنه لا يستطيع أن يقوم لله تعالى بحقه كما قال ربنا تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره ولا يقدر على القيام بحق العبودية وهي المشار إليها في كلام الملائكة ما عبدناك حق عبادتك فحين يصل العبد لهذه الدرجة من اليقين بعجزه إيه اللي يحصل ينقطع فيمسك لسانه عن الدعوة فلا يدعي شيئا ولا يعترض تجده ينقطع فيخرس لا يتكلم فيما لا يشرع له وتراه وقد قام لله بمقام العبودية والانكسار والافتقار فانقمع فلا يرى لنفسه حقا ولا يرى لنفسه قيمة بل يقوم منكسرا مفتقرا فيلزم الصمت وينشغل بإصلاح عيبه عن النظر لعيب غيره ويتبرأ من حوله وقوته ويفوض أمره إلى ربه الولي سبحانه العلامة دي تحتها معنيان أساسيان المعنى الأول اللي هو أن العجز عن الإدراك تمام الإدراك زي ما العلماء كده بيذكروا ذلك في كتب الاعتقاد أن الخوض في أفعال الله كما يقول الطحاوي في العقيدة يقول أن الخوض في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان خدوا بالكم بالكلام ده بيقول ان اللي بيخوض فيما ليس له بأهل واللي بيخوض فيما لم يجعل له بيحصل له حاجة من ثلاثة أول حاجة يخذل لأنه مش هيوصل لشيء هو ده معناه انقطع من عرف الله انقطع انه امشي في السكة دي وبعدين اخرتها ايه فكر في قضية القدر واتكلم في الإرادة الكونية مش هتوصل لشيء ها هو أراد ذلك كونا وكتب في اللوح المحفوظ اوصل قول لي هتوصل لغاية فين ما عندكش لأنه ليس بمجالك فإذا آخر بحثه العقلي في هذه المسألة لن يوصله إلى شيء فيكون ذريعة للخذلان وسلم الحرمان لأنه سيبذل جهدا كبيرا ووقتا طويلا فيما لم يجعل له فيحرم هذا الوقت الذي لو كان شغله بطاعة الرحمن أو بما أمر به لكان أوفق ودرجة الطغيان إنه عادة اللي بيسرف في هذا المجال بيطغى بيرى لنفسه شأنه وبيرى أنه عقله أكثر ذكاء وأكثر قدرة من غيره فيحرم فذريعة الخذلان وسيلة لأن يخذل العبد لأن معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة مثلا سر القدر وهذا لا يمكن وسلم الحرمان لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله فتحرم ولأن هذا سلمه الحرمان فتصل إلى أن تكون محروما لا مرحوما وكذلك أنه درجة من درجات الطغيان لأن الإنسان رفع نفسه فوق ما لها طغى وتجاوز حده فحده أن يؤمن ويستسلم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لهذا قال بعض السلف وتنسب هذه المقولة إلى أبي بكر العجز عن الإدراك إدراك نفس الكلام بيقولوه في الإيمانيات بيقولوه في مقام الشكر العجز عن الشكر تمام الشكر لأنه هو ده معناه ويذكر ذلك عن بعض السلف هذه العبارة أيضا أنه لو وصل العبد إلى أنه يشعر تماما ويوقن بأنه عاجز لا تستطيع قواه ومدركاته من الإلمام بالأمر لن تصل إلى شيء بهذا البحث وبهذا الاعتراض لو وصل إلى ذلك يبقى هذا الذي ألم بهذه الحقيقة فإنه يكون ممن تعرف على ربه سبحانه وتعالى تعرف على ربه بإيه؟ بعجز مش احنا قلنا في قانون السلف حطوه وقالوا إيه؟ من عرف نفسه عرف ربه فمن عرف نفسه بهذه الصفة صفة العجز اللي هي مناسبة لمقام العبودية عرف الله عز وجل بصفة الكمال فمن أيقن بذلك استقر أمره المعنى الثاني وهو ده بقى المحور الأساسي اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو خرس وانقمع هو ده معنى التبرؤ من الحول والقوة إلى مقام التفويض وهنا بقى الكلام كله يعني ايه التفويض مشكلة الموضوع ده ابتداءً انه قليل من الناس من يفهم هذه القضية حق الفهم المحاسبي في كتاب آداب النفوس بيقول ولا أعلم في الناس شيئا أقل من الغضب لله والرضا لله والحب لله والبغض لله التي هي أوثق عرى الإيمان وأقل من ذلك الرضا عن الله الفاتت الرضا لله بيقول أغضب لله أرضى لله أحب لله أبغض لله بيقول ما فيش حد أقل من كده بيقول وأقل من ذلك الرضا عنه الرضا عن الله والتسليم لأمره وتفويض الأمور إلى الله بيقول أنا ما بشوفش الكلام ده إلا نادر جدا والمحاسب يشوف من القرن الثالث والآن ماذا يقال عن شأن الناس في هذا الزمن وابن القيم ليه الكلام اللي احنا ذكرناه أكثر من مرة في قضية التسخط في زاد المعاد وقال كده قال لو صبرت الناس وشفت دقائق ما في بواطنهم وجدت في أعماقهم ذرات التسخط فما فيش حد إلا ويجد نفسه مبخوس الحق قليل الحظ في شيء ما يعني أنا ليه ما خدتش دي على ان دي كان يقتضي منها كذا عقل البشر بيقول كده انا لو كنت في التوقيت الفلاني تزوجت مش كان زماني دلوقتي اتقفل عليا الابواب دي ما عملتش المعاصي دي كان زماني دلوقتي مجتهد في الطاعه بالشكل الفلاني انا لو كان يسر لي المال والمال ده ما احوجنيش الى ان انا انزل اشتغل بالساعات الطويله علشان خاطر كذا طبعا الوقت راح لو كان الوقت ده كنت انا اعمرته أو عمرته بطاعة الله سبحانه وتعالى بالشكل الفلاني ما كانش راح الوقت ده كله وراح شبابي في اللهث وراء المال فكل واحد بيرى أنه مبخوص الحق بشيء واحدة خلقت وليست بجميلة ولم توفق للزواج فتقول طب ما أنا مالي ما هو أنا اللي خلقت نفسي أنا لو كان ربنا خلاني كذا كان زماني دلوقتي متجوزة وما كانش أهلي كان عملوا لي مشاكل ما كنتش أبقى قاعدة في شبح العنوسة وما شابه واحدة تانية عندها مرض معين المرض ده أعقها عن القيام ببعض الوظائف تبتدي تقول وأنا اللي عملت كده في نفسي فكل الخلق يرى أنه مبخوص الحق سبحان الله سبحان الله سبحان الله لو إنك شفت الناس جميعهم وصبرت هذا المعنى فيهم هتجد إنك بتقول من جواك سبحانك ما أحلمك أنا دايما والله لما أقعد مع واحد غني أو فقير وابتدي يتكلم ما هو قاعد معترض على شوية حاجات وقاعد بيقول أنا أعمل إيه واحد من الشباب لسه بيتكلم معايا طب انا اعمل ايه العمليه مش ماشيه معايا خالص انا خلاص قربت اتجنن اعوذ بالله اعوذ بالله ده انا كده هكفر ليه يا عم مش ماشيه معايا كل حاجه موجوده لكن اجي اطرق الابواب واجي عشان موضوع الجواز مقفول مش جايه معايا خالص فهو متسخط تسخط غير طبيعي بيقول كده باللفظ طب ما تديني دي علشان خاطر اسلك بقى وهو فاهمها كده بدماغه وفاهم ان هو الموضوع كله هيخلص بالطريقه دي وكتير طبعا لما تقعد بقى مع غلابه بيبتدي يقول لك واحد مره بيقول لي انتوا ليه ما بتتكلموش في حقوقنا انت قاعدين بتتكلموا في حاجات قول لي انا بقعد عشان انتظر المواصله بقعد بالساعه وبركب وببهدل وبتعمل بيعمل فيا كده ليه يعني ما تتكلم عن القضايا دي قضايا الفقر بيحصل فيا ده كله ليه هو مش كان الوقت ده بدل ما انا اتعرض للمشاكل دي ويحصل بقى مش عارف ايه في الاتوبيسات ووجع قلب وتحرشات ومشاكل وانا انسان عايز ابقى ملتزم حل المشاكل فكل واحد يرى انه مبخوث الحق وان ربنا من جانب كده ظلم وابن القيم بيقول ولا يتجاسر عن ذكر ذلك ما يقدرش يقول لكن بلسان الحال يقول ذلك من هنا تيجي المشكلة دي مين اللي راضي عنك يا رب ومين اللي مسلم أمره ليك يا رب قل في الناس من تجد ذلك فكلام المحاسبة ده كلام في غاية الخطورة أنه بحق يقل بل يندر في الناس من يرضى عن الله حق الرضا ويسلم الأمر لله ويفوض الأمر إلى الله من الأمور برضو المهمة إن احنا نفهمها في قضية التفويض دي إنه التفويض هو شعار العبودية الأعظم سئل محمد بن خفيف متى تصح العبودية قال إذا طرح كل على مولاه وصبر معه على بلواه إذا طرح كل شيء فوض الأمر تماما على الله عز وجل وصبر معه على الابتلاء فإذا حقق هذا المعنى من التسليم والرضا والتفويض يكون قد حقق معنى العبودية الأعظم فطالما انت بتتكلم في مقام عالي قوي فانت هتشوف انه المسألة محتاجة ما تستعجلش وانا بقول لك انت مفوض امرك لربك ولا لا عشان هتفهم دلوقتي انه معنى التفويض مقام من المقامات العالية قوي اللي تحتاج منك عمل كبير وعايزة زي ما هنذكر عايزة قبليها شوية حاجات واهمها هتبقى قضية الثقة الثقة بالله ابتداء واليقين به سبحانه وتعالى التفويض والتوكل في عدة وجهات نظر عند سلفنا الصالح في تقييم هذه القضية هو التوكل والتفويض هل التفويض ده هو الأعم الأوسع يعني هو الأكبر والتوكل جزء منه ايه العلاقة ما بينهم هما الاثنين هل زي ما بيقولوا بقى بعبارة الأصوليين وغيرها هل العموم هنا عموم وخصوص وجهي ولا عموم وخصوص جزء يعني أبو علي الدقاق رأيه أنه التفويض المقام الأعلى في التوكل بيقول التوكل ثلاث درجات يبدأ بتوكل ثم تسليم ثم تفويض فالمتوكل اسمعوا بقى وافهموا عشان الكلام السلف ده محتاج يعني فهم فالمتوكل يسكن إلى وعده يعني ربنا سبحانه وتعالى وعده بالنصرة وعده أن يحبه حب المتوكلين وعده بأن يكون في معيته الخاصة فهو يسكن إلى ذلك ويسكن إلى ما وعده الله عز وجل فيتوكل يعني الله عز وجل قال له ومن يتوكل على الله فهو حسبه هو حسبه هو كافيه هو ناصره هو مؤيده هو معه فهو يركن إلى ذلك فيقول لك خلاص أنا سبتها على ربنا بقى ربنا يدبرها كيف شاء لأن واثق أن ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعنا أما المسلم فيكتفي بعلمه التسليم يقول تيجي مرحلة أعلى وبتبقى بمزيد علم بمزيد معرفة بمزيد فهم عن الله تبارك وتعالى فعلمه يقتضيه لأن يسلم وينقاد لله سبحانه وتعالى هنا بيحصل إمتى؟ كلما يزداد رقيا ويزداد تقربا إلى الله عز وجل كلما يستشعر مقامات العبودية دي فعلمه يجعله يعرف صفات كمال الله وفي نفس الوقت يعرف عيوب النفس عنده فهو يبتدي يسلم الأمر لصاحب الكمال المطلق لأنه عارف أن أنا مش هقدر أعمل ده دي بقى ليس لها من دون الله كاشفة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه فأنا مسلم عارف انت انت خلاص انت اتحطيت ولله المثل الاعلى بس هو من البدايه كده واحد وضع في حلبه السباق او في حلبه المصارعه وانت قدامك واحد امكانياته واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فعنده إمكانيات ضخمة جدا وقدراته الجسمانية وقدراته الكذا أكبر مما أنت ما تنفعش تتحط مع أنت وزن الذبابة فاكرين بتاع وزن الذبابة ده أنت كده وهو بقى تقيل التقيل يعني حاجة فوق خالص فأنت هتعمل إيه أنت ففي اللحظة دي هيعمل إيه هيسلم شوفوا سلم إمتى لما علم بقدرات الآخر هي المسألة بتيجي كده هي نفس الأمر هو لما يعرف ربنا ويعرف أن له الكمال ويعرف أنه هو في الآخر خالص أو صاحبنا القعد يفكر فيها بعقله ومشي مشي مشي لغاية ما حاول يوصل لحاجة وما وصلش لحاجة عرف أن هنا دي قدراته وقفل لغاية هنا ولم نستفد من علمنا طول عمرنا إلا قيل وقالوا ما وصلناش لشيء يقف ويحجم ويستسلم هي دي والمسلم يكتفي بعلمه أمال التفويض وصاحب التفويض يرضى بحكمه يرضى بحكمه نجمعها مع كلام ذنون اللي هو ايه المقامات بتاعة الرضا الثلاثة اللي هو أول حاجة لا اختيار له قبل القضاء ولا مرارة بعد القضاء وهيجان الحب في حشو البلاء ثلاث حاجات دي اللي بتحقق الرضا لأنه عرفت فحبيت فحبي ليه خلاني أستعذب العذاب يبقى القضاء بينزل مره فبيستعذبه على اعتبار أنه من الحبيب من الودود سبحانه وتعالى ده كده فيرضى بإيه يرضى ما عندوش مرارة هو أصلا ما اختارش لأن هو عمل الأسباب وبعد كده استعان وترك الأمر ففوض ففوض الأمر فرضي بالحكم سواء الحكم ده كان فيه خيره فيما يراه أو فيه شره سواء هذا أو ذاك هو يرضى لأنه يعرف أن الله يدبر له أمره والله يعلم المفسد من المصلح دي رؤية أبو علي الدقاق وعشان كده قال في قول آخر التوكل بداية والتسليم واسطة والتفويض نهاية وقال التوكل نفي الشكوك والتفويض إلى ملك الملوك دي رؤية مين؟ أبو علي الدقاق الهروي بقى في منازل السائرين قال إن في علاقة بين التوكل وبين التفويض واعتبرها علاقة عموم وخصوص اعتبر إن التفويض أوسع من معنى التوكل بيقول لا هو الدايرة الكبيرة وهقول لكم جابها ازاي وقال ان التوكل اخص قال التفويض الطف اشاره واوسع معنى من التوكل ليه بقى قال لان التوكل يكون بعد وقوع السبب يعني انا اتخذت الاسباب انا اشتغلت كويس خدت السبب وبعد كده توكلت استعنت هو بيرى ان مقام التوكل بيجي هنا بعد اتخاذ الاسباب اما التفويض فانه يكون قبل وبعد السبب هو مفوض من الاول يعني ايه التاني انا اشتغلت خدت بالاسباب انا لازم اعمل واحد اتنين تلاتة اللي هي مأمور بيهم اسعى للرزق تمام يبقى لازم اخد بالسبب وانا بعد كده خلاص انا سايب بقى الامر متوكل على ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيرزقني في العمل ده بكذا خير ما حصلش قدر الله ما شاء فعل انا متوكل هنا بقى التاني المفوض ده من الاصل وهو اثناء اتخاذ السبب وهو بعد اتخاذ السبب هو في الحالتين مفوض ومستسلم ومنقاد فبيقول على كده انه يكون اوسع والتفويض عنده هو عين الاستسلام اما التوكل فهو شعبة منه ابن القيم فسر كلامه وقال يعني بذلك من يفوض امره الى الله يتبرأ من الحول والقوة ويفوض الامر لصاحب الامر من غير ان يقيم المفوض اليه مقام نفسه في مصالحه خدوا بالكم من الحته دي اللي هو أنا مش بدبر لنفسي التاني في مقام التوكل وهو بياخد الأسباب هو بيدبر لنفسه بيعتمد على قدرته وبعد كده بيستعين المفوض ما بيعملش كده في الحالتين أصلا اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير وبيمتثل للأمر وخلاص فاهمين الفرق؟ فبيقول ما بيقيمش المفوض إليه مقام نفسه في مصالح الم... كلمة التوكل معناها إيه؟ إن أنت أنت اللي هتقوم بدي فوكلت عنك حد يقوم لك بيها واخد بالك هو ده معنى التوكل فهو بيقول ان انت وكلته يبقى انت قمت بالحاجه الاول وبعدين اديتها له قلت له بقى دبرها لي التوكل ما يجيش في هنا يعني التفويض والاستسلام ممكن يكون كده يبقى اوسع ده ممكن يكون ابن القيم ما عجبوش فكره ان التوكل كذا قال لا واستشار ابن القيم ادق قال فحوى كلامه قال ده القران مليء بذكر التوكل ولم يذكر التفويض إلا في موضع واحد فقط وهو قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر وأفوض أمري إلى الله أما التوكل فسمى الله نفسه الوكيل وآيات التوكل ما فيش أكثر من ذلك في القرآن فقال عنده لو قال قائل وعبارة ابن القيم برضه يعني فيها نوع من الأدب الجم وهو بيعترض على كلامه قال ولو قال قائل التوكل فوق التفويض وأجل منه وأرفع لكان مصيبا ولهذا كان القرآن الكريم مملوءا به أي بالتوكل أمرا وإخبارا عن خاصة الله وأوليائه وصفة المؤمنين وأمر الله به رسوله في مواضع عديدة من كتابه وقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم سمي المتوكل في التوراة كما في الحديث الذي عند البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق وأخبر عن رسله بأن حالهم كان التوكل وبه انتصروا على قومهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم أهل مقام التوكل وعلى ربهم يتوكلون قال ولم يجئ التفويض في القرآن إلا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون من قوله وأفوض أمري إلى الله وقد أمر الله رسوله بأن يتخذه وكيلا فقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وهذا من أوائل ما نزل في أول البعثة وهذا يبطل قول من قال من الجهلة إن توكيل الرب فيه جسار على الباري انت كده بترمي الامر ثقيل او فيه نوع من الجرأة يعني ان تتجرأ على الله عز وجل في ان تلقي عليه امرك طب ليه بتلقي عليه امرك يعني المفروض ان انت لو مؤدب ما تعملش كده ما ترميش الحمل على ربك يعني هو كده لان التوكل يقتضي اقامة الوكيل مقام الموكل وذلك عين الجسارة دي قلة ادب بعض الناس بتقول كده يعني دي قلة ادب ان انت بتتجرأ على ربنا وبتقول خلاص يا رب بقى يعني احمل عني هذا الهم طب هو انت يعني لو مؤدب ده انت يعني عامل البلاوي دي كلها وفي الاخر خالص لو كان هذا في حق البشر لانه في الاسف الشديد طبعا بتاتي من هنا الاشكاليه ان انت بتتعامل مع الله عز وجل حتى في مقام الاخلاق وفي كذا كتعامل البشر وهذا لا يصح بحال هو دفع حق البشر ان انا ابقى انا عملت وعملت وعملت وفي الاخر خالص تتجرأ عليا وتيجي تقول لي طب لو سمحت بقى ممكن تشيل عني الحته دي كمان يعني انت قاعد بتضربني في ظهري وفي الاخر خالص جاي تشغلني شغلك يعني المعنى كذلك طبعا لله المثل الأعلى وهذا لا يصح فيه القياس أبدا قال ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه لما جاز للعبد تعاطيه بعض الناس قالت لا من الأصل خالص كان التوكل ما كانش حد يعمله لأنه ده فيه نوع من الجرأة على الله عز وجل قال ابن القيم وهذا من أعظم الجهل فإن اتخاذه وكيلا هو محض العبودية وخالص التوحيد فإذا قام به صاحبه حقيقة فقد أصاب هذا المقام العالي من مقامات العبودية ولله در سيد القوم وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التستاري إذ يقول العلم كله باب من التعبد والتعبد كله باب من الورع والورع كله باب من الزهد والزهد كله باب من التوكل يقول لك خلاصة الموضوع كله العلم كله باب من التعب مش العلم عبادة القلب فهو باب من أبواب التعب أنا بتأتي على ذهني دايما لما تيجي الكلام ده على إنها يعني استطرادة كده بس حاشي على الماشي كلام الشافعي يقول وقل من رؤي بعد مماته فقال أنه نجا بعلمه لأنه باب من التعبد فمن اعتمد عليه فإنه يخذل بيقول قل من رؤي ان هو قيل له ماذا صنع الله بك ماذا فعل الله بك فقال غفر لي بعلمي قال قل في الناس من ذلك يقول لك بماذا بركعات كنا نصليها من الليل بماذا مش عارف عمل صالح عمله لا يعطي له بالا بكلمة قالها نشرت في الآفاق بكذا بكذا بكذا بأعمال لا تعد عند الناس ذات شأن إنما العلم اللي هو عند الناس ذو شؤون قل في الناس من ينجو به وطبعا مش معناها التزهيد في العلم لكن الكلمة دي باب من التعبد يعني هو جزء من أجزاء فلم تعتمد عليه فقط زي الدعوة هي كده برضه وزي التنسك عشان كلمة التنسك تبقى أدق من كلمة التعبد اللي هو الأخ أو الأخت الصائم القائم الذاكر فهو بيعتبر أن دي العبادة وهنا الإشكال هي باب من التعبد عبارة التستري دقيقة عشان كده ابن القيم يعني فرح بها وقال لله ضر سيد القوم العلم كله باب من التعبد والتعبد كله باب من الورع لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فضل في العلم خير من فضل في عبادة وملاك الدين عايز تلخص الدين في كلمة واحدة الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك اتق الشبهات فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه التورع ده لا يصنعه إلا من حاز أولا علم لأنه لو لم يتورع بعلم هيقع وقعات وهيقع في شطحات ما أنا أي بتورع فبأضيق الواسع أو أغلو فيما لا يصح فيه الغلو بتورع المسألة تحتاج إلى فقه في معاملة النفس إيه اللي ادهولها وإيه اللي ما ادهولهاش وهنا تحتاج واحد يعلم علم الفاضل والمفضول ويعلم دقائق وأسرار الأمور لأنه ما قد يكون مباحا بالجزء هو في جزئه مباح قد يكون باعتبار آخر مكروه أو محرم باعتبارات فإشكالية لا يهتدي إليها إلا ذو علم فبالتالي لازم يكون عنده علم ولازم هتكون عنده استعدادات أصلا ورياضات مع نفسه ليصل إلى الورع مش أي حد مش مسألة مش هعمل خلاص تورعا لا هي مسألة إنها محتاجة رياضة مع النفس علشان خاطر زي ما قلت يبقى عارف فقه التدرج فيعطيها متى العصا ومتى يعطيها الجزرة تورع مسألة ليست بالهينة وتحتاج إلى كثير من الفقه في معاملة النفس يقول والورع كله باب من الزهد احنا بنوسع الدوائر الآن دائرة الزهد هي الأعمق وهي أوسع ليه؟ مقام الزهد من المقامات التي تقتضي أول شيء الانقطاع عن حظوظ النفس وهذه منزلة أخرى من المنازل العالية في التعامل وفي فقه النفس اللي فات في الورع بيبقى عارف بالعلم إيه اللي يعمله إيه اللي ما يعملوش وبيبقى عنده مجاهدة للنفس علشان يروض نفسه على إنه ما يقعش في شيء مشتبه إنما هنا عنده حظوظ نفس والقضية كلها صراع خطير ما بين حق الرب وما بين حظ النفس فعشان يزهد في حظ نفسه وعشان ما يبقاش ليه هنا خالص قيمة دي محتاجة مجاهدة أشد ما فيش حظ فاهم يعني ما فيش حظ يعني أنت بتتجوز ولا تجد حظ نفس في الاستمتاع بالزوجة إنما بتتعبد على أنه حق رب ولما يجي الاستمتاع يأتي كنتيجة وأثر مش كهدف فاهم ده عشان تحققه عامل ازاي المتعة دي انت, انت مستمتع بالامتثال انت مستمتع بإرضائه وإرضاء نفسي أنا مش موجود تتيجي ازاي دي بقى مش سهلة خالص مش سهلة تماما انك تفكر انها يعني مرتبة الزهد اللي هو ان انا هاكل اي اكل واشرب اي شرب والدنيا تمشي زي ما تمشي و... وانا زاهد كده في الدنيا لا في متطلبات اصل قصة الزهد دي دايما بتشكل على كثير منا ان احنا بنفهم الزهد في نطاق لان فهمنا للدنيا ضيق احنا فاهمين الدنيا اللي هي الفلوس الكتير العربية الاخر موديل اللبس اللي شكله عامل كذا البيت اللي مواصفاته كذا فانا لو ما عملتش ده انا كده زاهد لا هو انت لو لم تسعى في حظ من حظوظ نفسك انت كده بقيت زاهد فعشان توصل لقمة ده دي محتاجة رياضات ومجاهدات شديدة جدا فيقول والورع كله باب من الزهد والزهد كله باب من التوكل الباعث على انه عمل ده اللي هو المقام الأولاني ده بتاع الاستسلام والتفويض والانقياد وترك الأمر إلى الله عز وجل فعاد لا يرى لنفسه شيئا ولا يرى حظا لنفسه فتعلم الزهد تعلمه للزهد ده خلاه بالتالي هو أصلا هيبقى ورع وبالتالي هيبقى على مقام من مقامات التعبد العليا وبالتالي يبقى هو ده اللي كان تعلم من ابتداء كأن المعادلة بتقول علم يؤدي إلى عبادة عبادة تؤدي إلى ورع ورع يؤدي إلى زهد زهد يؤدي إلى توكل معادلة طويلة ومحتاجة بالفعل يعني أن الإنسان مننا على الأقل أنه يبقى حاططها قدام عينيه عشان يعرف هو في أنهي منزلة من دول خمس سلالم هم السلمة الأولانية تتعلم وإحنا فيها تتعرف ومنها تصل إلى مقام التعبد ومنها تصل إلى مقام الورع ومنها تصل إلى مقام الزهد ومن الزهد تصل إلى مقام التوكل فعشان كده يبقى على الأقل المعادلة تبقى قدام عينيك لعلها تنفعك طالما أنت في الطريق على هذا الاعتبار اعتبر ابن القيم أن التوكل أوسع من التفويض وأعلى وأرفع فعنده أن التوكل أعلى يعني هو كلامهم في هذا الباب بيشعر بده يعني بيشعر أنه التفويض مرحلة وأن التوكل أعم لما قال أنه هو ثلاث مراتب وقال هنبتديها بتوكل وهو بيعرف التوكل بيعرفه بمثله يعني كأنه بيقول ان في توكل وفي توكل تاني ان في توكل جزئي في الأول بيتوكل وبعد كده اللي هو بيرتبط بالوعد اللي هو بيرتبط بالجنة اللي هو بيرتبط بالجزاء بعد كده بيستسلم للأمر عن طريق العلم وبعد كده بيجي مرحلة التفويض تمام طبعا الكلام احنا بس هنمشي في الأول خالص شوية كده نأصل الفكرة نظريا ازاي وبعد كده هنتكلم في تطبيقات العمل تطبيقات العمل ازاي الكلام ده كله يتعمل فهمنا بس انا لسه بنحاول نفهم يعني ايه تفويض وبنحاول نوصل لكم المعنى اجماليا التفويض خدنا كده في فضائله عدة امور خدنا اول حاجة اتكلمنا عن خطره ابتداء وقلنا ان هو شعار العبودية الاعظم وفرقنا ما بين التوكل وما بين التفويض من فضائل التفويض ايه الثمرة اللي احنا هنجنيها من الدرس ده كله اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه ده التفويض راحة وهو ينشأ عن الثقة به سبحانه وهو خير علاج للتسخط ده اللي احنا عايزين نوصل ان انت اللي هيفوض ده هو بتعبير الناس الدارج حتى يا عم سيبها على ربنا هو سيبها على ربنا دي معنى من معاني التفويض هو ده اللي هو ايه ما تشيلش هم انت شايل الهم ليه سيبها على اللي خلقك هو خلقك ومش هيسيبك المعاني دي اللي بيدندن حواليها عامة الناس هي معنى التفويض جزء منها فاللي بيبقى مفوض ده مرتاح هو بقى ربنا سبحانه وتعالى يدبرها كيف شاء نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد تمام الاستسلام وتمام الانقياد لله جل وعلا في عبارة لأبو علي الجزجاني عبارة برضو لطيفة زي ما ذكرنا عبارة سهل بيقول ايه بيقول الرضا دار العبودية ماشي والصبر بابه والتفويض بيته ثلاثة دول الرضا الدار عشان الدار أوسع والصبر ده الباب باب الدار والتفويض البيت يعني كأنك أنت في حياتنا دي كأنه بيقول إن الرضا ده هو العمارة كويس وإنه التفويض ده البيت شقتك اللي هتقعد فيها أو حجرتك ولو خدناها بمعفوم تاني شقتك وأوضة نومك كويس والصبر هو الباب فالصوت على الباب والفراغ في الدار والراحة في البيت فهو بيقول ان الفراغ لانه الدار اللي هو بقى ايه التشبيه اللي هم بيتكلموا عليه اللي عارفين بيوت الفلاحين اللي هي بقى ده الدار كله وبعد كده البيت من جواه فالدار هو الاوسع فالسعه في الرضا فاللي بينال مقام الرضا ينال هذه السعه وهذه البحبوحه وهذه الاريحيه في الحياه عنده سعه في الامور اما الصبر فالصبر حبس والصبر لا شك أدنى من مقام الرضا الصبر ليه أولا ليه أولا فأنت لازم تدخل من ناحيته مش كده الباب ولازم من هنا يسمع صوتك هنا اللي هو يسمع أنينك ويرى كظمك للبلاء ويرى حبسك لنفسك فلا تتشكى ولا تتسخط فتبقى قائم بمقام الصبر ماسك نفسك فلازم تخبط من هنا فلازم تدخل من الباب ما ينفعش تخش من حتة تانية هتخش من الصبر تنال ايه الرضا تبص تلاقي الدنيا اتفتحت لك من الناحية دي ففيها رحلة امتى بقى تعمل كده وخلاص دي في التفويض ده قول ابو علي الجوزجاني ابن عقيل في كتاب الفنون وكتاب الفنون لم يصلنا لكن منقول عنه في بعض الكتب ومنها كتاب الاداب الشرعيه لابن مفلح كتاب الفنون ده من أكبر الكتب التي ألفت في الإسلام 800 مجلد 800 مجلد وهو أوسع ما كتب فبينقل كثيرا عنه ابن مفلح في كتاب الأداب الشرعية لابن مفلح حنبلي وطبعا المعقيل كذلك فبينقل عنه كثير بصوا التشبيه ده بيقول إيه؟ كأنه بيتكلم في علم النفس بيقول والطبع كالصبيان الرعن عن زي العيال الشوائي ومن بلي بذلك أذهب وقته في أخص المطالب لما ربنا يبتليك بولد ويكون شقي تمام الشقاوة بتعبير الناس يبقى مشكلة لأنه يعني مش عارف تعمل عليه أي نوع من السيطرة وهتضيع وقتك كل شوية تجيب له حاجة اسكت طيب اعمل مش عارف ايه سوي ايه هتضيع وقتك وفتته الفضاء فأصبح كمرب طفل يتصاب له وبيقول ان اللي يبتلى بطبع والطبع ده يكون فيه نوع من الانحراف بتبقى مشكلة كبيرة زي بالظبط المربي اللي بيحاول انه يساكن ويهادن هذا الطفل الشرس فبيتصاب له ويجتهد في تسكين طباعه تارة بلعبة تلهيه وتارة بشهوة كل دي يا حبيبي طب اعمل دي طب تعالى نتفسح طب اعمل اي حاجة خلاص وتارة بكلام الأطفال وساعات يعملوا أرجوز ومفيش فايدة كل الكلام ده ومن كان دأبه التصابي متى يذوق طعم الراحة بيقول اللي حاله هيبقى كده طول الوقت قاعد بيساكن نفسه بيحاول ان هو يعطيها ما تريد بحيث انه يؤدبها ويهذبها مرة يعمل لها كذا مرة يسوي لها كذا ده حي عنده وقت امتى علشان يرتاح انه طول الوقت في مجاهدات وطول الوقت في تعب ونصب في تأديب هذا الطفل يقول ومن كان في طبعه كذا فمتى يستعمل عقله اللي يتعامل مع الطبع بهذه الطريقة زي ما قلنا كده مثلا ايه واحد طبعه انه غضوب او امرأة طبعها كذلك زوجته كده فكل ما هي تتعلل ليه بانها فيها الاشكالية دي هي عندها الموضوع الفلاني فيهادنها او هي تقول له انا مبتلى برواسب الجاهلية وعندي مشاكل فيعني ايه خليك شوية معايا او انا الدنيا مفتوحة عليا حبتين فيعملها ايه فيهادنها حاضر ماشي ما شدش عليها قوي دلوقتي عشان خاطر ما تعملش فمرة طب ما بلاش دلوقتي طب ما هنحاول نعمل كذا طب ما هنسوي كذا فيضيع الوقت خالص هي المسألة محتاجة عقل من الأول خالص يمنع هذا الشرود من النفس فبيقول فمتى يستعمل عقله ومحل الشاهد بقى قال ايه والحياة الطيبة فلا نحيينه حياة طيبة قال الحياة الطيبة منتهى راحة الله ومنتهى السكينة ومنتهى الطمأنينة ومنتهى هذا النوع من السمو النفسي والحياة الطيبة التفويض إلى الله كالصبي حال التربية يفوض أمره إلى والديه ويثق بهما الأم تقول للولد دايما إن في مرجعية يتم الرجوع إليها ألا وهي الوالد فخلاص والوالد ده محل الثقة طيب أبي هيقول إيه في المسألة دي لما يرجع نسأله أبي قال كذا تبقى انتهت نخرج نخرج ما نخرجش ما نخرجش تاخد تاخد ما تاخدش ما تاخدش فيقول فيفوض أمره إلى والديه ويثق بهما مستريحا من كد التخير فلا يتخير لنفسه مع تفويضه إلى من يختار له فالمفوض وثق بالمفوض إليه عشان كده قلنا التفويض منتهى الراحة وفي نفس الوقت ينتج وينشأ عن الثقة بالله أنا واثق أنه يدبر لي الأصلح وإلا فإن كنت في شك من هذا فأنت على خطر هنا المشكلة دايما اعتراضات العبيد بترجع عن إيه؟ قلة الثقة به سبحانه هو مدبر ده نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد هو شألي ده هو يختار لي الأوفق لا محالة يعلم المفسد من المصلح نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد سبحانه وتعالى فتلاقي نفسك انت كده مرتاح البال خلاص هو يدبرها كيف شاء وإن كان في ظاهرها الشر ففي باطنها الخير لا محالة ومنعه عين العطاء فلو تعامل العبد بهذا المنطق استراح بعدين بيدي مسألة ثانية واحنا في سياق ذكر أهمية وفضل التفويض بيتكلم عن انه خير علاج للتصحر ودي قضية القضايا لو احنا عايزين نتكلم عن اصول الافات ونركز قوي فيهم هنجد ان الاصول دي ترجع الى امرين عادة او اكثر الناس قل من ينجو في هذين البابين باب الكبر وباب التصحر يا اما مديك حاجة نعمة بتتكبر بيها يا اما مانع عنك فبتتسخط لأنك ما بين أمرين يا إما أنت في حال رخاء أو في حال شدة فلو كنت في حال رخاء عادة بيتكبر بيعجب بنفسه بيعجب بالمقدرات والإمكانيات والمعطيات اللي عنده وبيعجب بتميزه عن الخلق فبيتكبر يا إما منع عنك شيء ما فبيقعد يتسخط وطبعا قد يجتمع الأمران وقل أن يتخلف فلو وقيت نفسك من خطر الكبر ومن خطر التسخط فقد بؤت بالدرجة العليا في العبودية فأعالج التسخط ازاي هيقول لك رضا طيب احنا لسه قايلين دلوقتي ان العلاقة دي انه الاول صبر وبعدين رضا وبعدين تفويض فعايز تجيب من الاخر وتحل المشكلة تماما اوصل لمقام التفويض فمن العجيب ان ابن عقيل ذكر في الفنون هذا الكلام في معرض الكلام عن اجابة الدعاء وطبعا في علاقة انه حاجة من الحاجات اهو منع عني انا دعوت فلم يستجب لي فقال كلام يرقق القلوب بيقول واسمعوا بأذان القلوب تستبطئ الإجابة من الله لأدعيتك في أغراضك التي يجوز أن يكون في باطنها المفاسد في دينك ودنياك بقى عشان هواك وعشان مزاجك وعشان أهواءك تبقى أنا مستبطئ إجابة ربك فيتعكر صف الإيمان به سبحانه وتعالى من أجل أنك طلبت ولم تجب وتتسخط بإبطاء مرادك مع القطع على أنه سبحانه لا يمنعك شحا ولا بخلا ولا نسيانا وقد شهد لصحة ذلك مراعاته لك يا أخي مش فاكر خالص جميله عليك يا أخي مش فاكر خالص في مقام البلاء ده نعمة أكرمك بها وتميزت بها عن كثير من أقرانك يا أخي لماذا هذا النكران الجميل إنما هو أنت بتتعبد للمصلحة وبمبدأ المنفعة وبفلسفة المنفعة فخلاص اللي ينفعني يبقى حبيبي واللي ما يبقاش يبقى بره حتى مع ربنا بتتعامل بنفس الأسلوب ده طب ده في معاملة البشر وهو سيء فما بالك تتعامل مع رب البشر بهذا المنطق تستبطئ وتتسخط بإبطاء مرادك مع القطع على أنه سبحانه لا يمنعك شحا ولا بخلا ولا نسيانا قال ولا لسان ينطق بدعاء ولا أركان لعبده ولا قوة تتحرك بها في طاعة من طاعاته فكيف وجملتك وأبعادك وقف على خدمته ولسانك رطب بأذكارك كل ده لا يتحقق إلا بحوله وقوته لسانك هينطق ولا جوارحك هتتعبد ولا ستقوم لك قائمة ولا سيكون لك حول ولا قوة في أي من مراضيه وطاعاته إلا بحوله وقوته لكن إنما أخر رحمة لك وحكمة ومصلحة فقال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأنت العبد المحتاج تتخلف عن أكثر أوامرك والله كلامه لو صادف قلبا سليما لرق بيقول إيه أنت الغلبان أنت المسكين وأنت المحتاج له وفي الآخر بتعصيه وبتتخلف عن أكثر أمرك ولا تستبطئ نفسك في أداء حقوقه يعني هو لما منع عنك وأبطأ الرزق الذي كنت تريده صارت ثورتك وتسخطت فلما لا يسخط هو عليك وأنت تستبطئ في القيام بما أمرت به وإن منكم لمن لا يبطئن لماذا لا يكون التعامل هكذا هو لو هيعاملك بجنس عملك لكان في مقابل استبطائك استبطاء للرزق هل هذا إنصاف؟ أن يكون مثلك يبطئ عن الحقوق ولا تنكر ذلك من نفسك ثم تستبطئ الحكيم الخالق في باب الحظوظ التي لا تدري كيف حالك فيها هل طلبها عطب وهلاك أو غبطة وصلاح إنما في حظ نفسك وانت مش عارف هتوديك فين وممكن تاخد الشيء وتاخد التجربة العملية في الدنيا ان انت تبقى متحسر لعدم وجود مال معين وبعد كده ترى ان هذا المال كان سبب طغيانك وتيجي تقول يا شيخ اتفتنت ومن ساعة ما ربنا فتح عليا في كذا وكذا وأنا للأسف شريت إحدى الأخوات اتصلت عليا من كام يوم تقول تزوجته من سبع سنين وكان مثال الأخ متسنن في الظاهر في الباطن حتى يعني ترى أثار الإيمان ظاهر في أحواله يطلب العلم شديد الحرص على السنة ثم كان فقيه كان في هذا الوقت بتقول احنا ما كانش عندنا تقريبا احتياجاتنا ما كانش المرتب اللي كان بياخده بتكفيه احتياجاتنا فكنا فقراء ويشاء المولى تبارك وتعالى ان هو يدخل في تجارة سيارات وما شابه الموضوع توسع معاه جدا صار معه المال وبعد شوية فتح حاجة مشروع خاص بالأزياء وحاجات زي كده فبدأ يحصل نوع من التقصير التفريط في بعض الأشياء فبدأ بقى يحط مانيكانات ومش عارف حاطط عليها ملابس فاضحة وشكلها ما ينفعش انه يكون كذا وتحت مبررات ويسمع كان بعد كده كان بياخد بفتوى الشيخ فلان وفلان كان اصلا طلبة العلم هم اللي حواليه اخوة شافوه بعد فترة تحصروا على حاله ضاع بعد ما كان الاخ فلان اللي بيطلب العلم اللي كان كذا واللي كان كذا صار الى اسوأ حال وهو في الوقت اللي هو كان فقير فيه وهو كانش لاقي فيه كانت الامور كلها مستقرة دلوقتي هو طبعا مش قادر يتكيف عن الحياة دي فدلوقتي عايز يتجوز وعايز يعمل مش عارف ايه وعايز ايه وعايز ايه والبيت وهي بتقول انها بتستحثه على الطاعات اللي هو اللي كان بيأمرها بيها وهو اللي كان اصلا حطها على الطريق نسي ومش فاكر الحاجات الابجديات الف ب اللي هو كان بيتكلم عليها واللي كان هو بيستنهض الناس فيها نسيها وتقول اشغل له قران يقول لي تقيل هي بتعبرها كده تقول شغلت له شويه قران تقول طب تعالى بس نعمل كده يقول لها مش قادر تقيل تقيل عليا ده الحال الان فتحت عليه الدنيا هو ممكن ساعة الوقت الأولاني يا رب ليه كده بس شوية فلوس بس نعرف نعيش بيها و و و فيشوف أهو وجربت حظوظك وخدتها ولا تفهم الحكمة وتفتح في حظ آخر وتقول لا هو دلوقتي بيفكر في حظ اخر بدل يقول لك هي المشكله ان بتتفتح عليها المعاصي من سبب ايه؟ بسبب بقى دلوقتي انا نزلت شغل وحريم واختلاط وبتاع نتجوز تاني ونتجوز تالت ونحاول ونسوي يبتدي يخش في ايه؟ حظ اخر يتجوز يبتدي يفكر في الحظ الثالث ان هي المشكله مش كده هي المشكله مش فيه برضه هي المشكله ان هو ما عندوش كذا وكذا زي فلان وعلان عارف هو محتاج زي ما الناس تقعد تفكر يقول لك انا بس ايه امسك لي قرشين كويسين وهبني مسجد واقعد فيه واعمل لي مش عارف ايه او بس انا دلوقتي الفتره دي اصل في يعني طحن وبتاع والسوق والاحوال فنحافظ على مستوانا بس الاجتماعي اللي احنا وصلنا له ده ان شاء الله كل سنه حج وكل سنه كذا والدنيا هتبقى تمام حاطط دايما كده ويبتدي ينتقل من حظ لحظ ومن حظ لحظ من حظوظ النفس فبيقول طب انت بتستبطأ ده هذا الحظ من الحظوظ وهو سبحانه وتعالى يعلم حالك ويعلم هل في طلبك هذا العطب والهلاك أو الغبطة والصلاح وجاب بقى المثال العجيب ده في تدبر هذه الآية اللي هي ممكن تكون أبعد ما تكون عن تصورنا أنه نطلع منها موضوع التفويض قال حالك كحال اليتيم وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتحفظ في معاملة اليتيم فقال وابتلوا اليتامى اسمعوا بقى الكلام ده كده بآذان صاغية واستشعر المثال ده لأن والله فعلا لو طلعنا بالكلمتين دول النهاردة فكفانا بها بيقول والله ينبهك على الاحتياط لنفسك وسرك ومالك بالاحتياط لمال غيرك يعني إذا كنت أنت مأمور بإنك لو في إيدك فلوس بتاعة يتيم فإياك أن تأكل مال اليتيم فلو أكلت مال اليتيم ارتكبت كبيرة من أعظم الكبائر عند الله ومن الموبقات فمأمور أن أنت تتحفظ في مال غيرك أمال فلوسك أنت من باب أولى أن تراعي هذا فيأمرك أن تحتاط وتتحرص لنفسك وسرك ومالك لقد أوجب عليك ذلك التحرز والتحفظ والارتياد والمبالغة في الانتقاد لكل محل تودعه سرا أو مالا أو ترجع إليه أو مشورة تقتبس بها رأيا يبقى أنت لو متحفظ هيكون مقتضياته ده إيه؟ انت دلوقتي فلوس اليتيم ده هتعمل ايه هيقول لك اول حاجه حطها بقى في خزن او سيبها في مكان بحيث ان المال ده لا يهلك حاول تشغلها له في تجاره تكون كذا ولو عايز تتحفظ تماما انت بقى ما تسيبش باب من الابواب الا تنتفع بها يعني تستشير حد نعمل ايه في الموضوع الفلاني كل ده من موجبات التحفظ قال ونبهك على ما هو أوكد من ذلك وهو أن تعلم بأنك وإن بلغت الغاية في الفهم والعقل والتجربة يجوز أن يعلم الله الباري سبحانه تقصيرك عن تدبير نفسك فإذا بلغت في الدعاء المحبوب نفسك جاز له سبحانه أن يعطيك بحسب ما طلب ولا يرخي لذلك العنان بحكم ما له أردت بل يحبس عنك لصالحك ويضيق عليك ما وسعه على غيرك نظرا لك أي رعاية لك لأنه في حجر الربوبية ما دمت عبدا اللي هو إيه؟ أنا لو حطيت نفسي محل اليتيم اللي بيرعاه وليه فبالتالي هو بيديله بمقدار اللي هو أنفع ليه علشان لو توسع في الإنفاق هيبقى ده مشكلة في المآل ممكن في العاجل تبقى جميلة لكن في الآجل هتبقى خسارة فبالتالي بيعطيه بالمقدار الذي ينفعه ولاحظوا مال اليتيم ده اللي هو بالضبط الأرزاق اللي انت بتاخدها فانت مقدر ليك رزق معين انت بتتعجل جزء منه فانت لو أفنيت 60 70% منه ده معناه ان انت لم تدبر امرك لما هو بعد فلو خدت خدت خدت خدت خدت بعد كده هيبقى شقاء لكن لو خدت باعتدال اللي هو بيديهولك على قدك بحيث انه يبقى مقضي الفترة العمرية اللي انت بتعيشها زي اليتيم بالظبط كده لغاية ما يبلغ سن الرشاد فهو بينفق عليه بالمقدار ده فلا تنفق اكثر الرزق فرحا اللي هو بيديني بيديني بيديني بيديني وبعد كده تهلك في أبواب أخرى تطلب فيها الرزق إنما اطلب ما يكفيك وهذا ما يعطيه لك ربك أنت تطلب ما يطغيك لكن الله يعطيك ما يكفيك هنا المسألة شوفوا بقى جمال دي اللي هو فكرة التفويض لو أنا زي اليتيم اليتيم ده مش هيسأل يعني هو بيدبر له أمره فخلاص لا هو بقى هيقعد يقول له انت اديتني ليه ما اديتنيش ايه مش هيعترض اصلا انما هو بيعطيه حاجاته الاساسية فيعمل ايه يعيش بعد كده يقول فاذا اخرجك عن ربقة التكليف صرحك تسريحا ولا تطلب التخلية حال حبسك ولا التصرف بحسب مرادك حال حجرك فلست رشيدا في مصالحك يعني ايه يعني لو تعاملت وفق هذا المعنى فاعتبرت نفسك في تقدير أمرك أنت كالسفيه الذي ينفق فيحجر عليه انه يجي هو بينفق المال غلط فهو جات له شويه فلوس فراح جاي صرفها كلها بسفه فيحجر عليه لانه مش ده انا دلوقتي جاي لي منين رحت صرفهم كلهم مره واحده وقعدت اعمل شمال ويمين قلب والعب واعبث فهذا تصرف سفيه اللي يطلب الرزق كله دلوقتي طب وبعدين فهذا يحجر عليه فبيقول انت بقى لو لم الحمل عليه هو سبحانه وتعالى وفوضت الامر اليه سبحانه وتعالى تستريح تماما من معاناة التفكير والتدبير والتخطيط ومعاناة الهم والغم والحزن فين الحزن يكون على ما مضى والهم يكون على المستقبل والغم يكون في الحاضر الثلاثة دول اللي هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث حديث ابن مسعود في صحيح ابن حبان لما قال إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل ففيها في النهاية أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي فهذا ابن القيم أنه المعنى إيه الثلاثة فأنا لا هبقى شايل هم ولا غم هبقى عايش في غم ولا حزن مستريح البال عشان كده قال إيه قلنا اكتبوا العبارة دي العبارة الذهبية لابن عقيل الحنبلي وهي خلاصة درسنا النهاردة فكن بالله كاليتيم مع الولي الحميم تسترح من كد التسخط عارف والله احنا محتاجين بجد ناخدها كواجب عملي ان انت تناجي ربك حال صفاء وخلوة بالمعنى ده معنى حلو قوي والله ان انا احس ان انا يتيم في يد ولي حميم انا غلبان يا رب انا مسكين يا رب انا ماليش غيرك يا رب انا من غير تدبيرك اضيع انا اعلم تمام العلم ان ما تقدره لي هو اوفق التدبير وهو احسن التدبير وهو الذي يصلحني فأنا فوضت الأمر إليك فدبر لي واختر لي فلا تعاني بعد ذلك آلام ومعاناة من يسبحون بعقولهم ويخطئون من حيث يريدوا أن يصلحوا حين يدبروا لأنفسهم فلا تجد هذه المعاني أبدا في قلبك إذا فوضت تسترح من كد التسخط التسخط على إيه؟ ما هو اللي بيدبر وأنا مرتاح وعايش في التسريح ده صرحه تسريح أنا منطلق في حياتي اللي يعمله لي هو الخير ولا أحزن على مفقود وأرضى بالموجود فأستريح من كد التسخط وأنجو من مأثم الاعتراض والتحير ليه يا رب ليه طب مش كان كده أحسن خير الحمد لله تنجو من مأثم الاعتراض والتحير وليس يمكنك ودي العبارة الثانية الذهبية لأنه قال حجيب التفويض إزاي ولخص لنا المشكلة كلها احنا قلنا رقم واحد في العبارة الفائتة أنه ينشأ عن الثقة اثنين قال وليس يمكنك هذا إلا بشدة بحث ونظر في حاجتين حبك له وهو نفس الكلام اللي لسه قايلينه دلوقتي مع كلام ذنون لما قلنا ذنون قال ان من اعلام الرضا هيجان الحب في حشو البلاء فلو بتحبه هتركن لحكم حبيب الى القلب لانه من الودود على قدر حبك سيكون تفويضك وعلى حسب قدرك وشأنك وحالك عنده أكثرنا تفويضا أكثرنا قربا ومن هنا هؤلاء هم أهل السباق وهؤلاء هم السابقون السابقون بصوا المعنى قريب ازاي فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم آية كده تحس ان انت طاير وتحس فيها كده ان ايه بتاخد نفس كده ومستريح روح راحة وريحان وشم ريحة جميلة و... ومعطرة وحاجة كده تشرح الصدر وقاعد حاطط رجل على رجل وفي جنة نعيم بتتمتع هو ده بالظبط كده حال المفوضين في روح وريحان وجنة نعيم قال فإذا علمت أنك بالإضافة إلى الحكمة الربانية والتدبير الإلهي دون اليتيم ده أنت قال بالإضافة إلى الولي بكثير صح لك التفويض والتسليم واسترحت من كد الاعتراض ومرارة التسخط والتدبير وقد أشار إلى ذلك بقوله وكفى بربك وكيلا قال واعلم أنه في أسر الأقدار تصرف فإن اعترضت صرت في أسر الشيطان بيقول لك طول ما أنت محبوس على تقديره وما بتخرجش عن هذا الباب وما بتعترضش أنت من جوه ففي داخل الدايرة ما عندكش أي مشكلة أول بقى ما بتبتدي تقفز وتبتدي تقول لا الدايره دي مش مناسباني ليه بيحصل لي ليه ما اخدش الدايره الاوسع شويه ليه ما اخدش المكان ده وتبتدي تعترض تقفز من هذا تذهب الى اسر اخر يعني انت كده كده محبوس فما تفهمش ان انت لما هتخرج من اسر القدر ان انت ستخرج الى بحبوحه الحريه في هذا العهد اللي يتشدق فيه بهذه المعاني معاني الحرية والليبرالية والمعاني دي ان هو في الاخر خالص هينطلق الى فسيح الحياة لا شيء يحجزه وده مفهوم خاطئ لانه لو وجد هذا في الحياة يبقى ما فيش قانون يحكم الدنيا أنا مالي أنا عايز أسوق على 200 عربيتي بكذا ما سوقش ليه لا عشان انت دلوقتي لو سقط على 200 ممكن تعمل لنا حوادث تعمل مشاكل طب وانت بتمنعني ليه حريتي كده وانا اصرف عليها دم قلبي في الأول خالص ما امشيش على اقصى سرعه ليه انا حريتي فانت ما تفهمش ان انت في وقت من الاوقات ان انت مش هتلاقي حد يحجزك لازم تتحجز بحاجه بس بقى الناحيه الثانيه هتبقى اسر اخر هو اسر الشيطان الشيطان هو اللي بيحكمنا انت لغايه دلوقتي ما عملتش كذا ليه عيش حياتك يا ابني عيش شبابك هتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وبعدين تعمله ولما تحب ان انت تخالف امره يكون خلاك استمرأتها وادمنتها فتعيش مأسورا له فتبقى عبد لهواك وعبد لمزاجك ولما تحب تخالف اهو بقى ده الحر الحر اللي هو مش انا اعمل اللي انا عايزه طب خلاص اعمل اللي انت عايزه ساعه ما بتقلب بتيجي تقول مش عارف اتوب ليه مش انت بتعمل اللي انت عايزه مش انت المريد انت اللي اللي بيجي في دماغك تعمله طب يلا عايزينك دلوقتي تبقى ملتزم ضربت في دماغك دلوقتي خلينا ملتزمين عايزين نبقى بجد بقى احسن حاجه ما بتجيش معاك ليه يبقى انت مش حر لو حر تبقى مستطيع لما تريد ويتحقق لك ما تريد فهل كل ما تريد حققته من كل حاجه وحتى في اهواك لا ساحل له بحر لا ساحل له حققت كل اغراضك مفيش حاجه وقفت قدامك ابدا اي حاجه كل اللي في نفسك فيه عملته لازم تلاقي حاجه اتحجزت يبقى انت مش حر ومش قوي القوة المطلقة اللي تخليك انت المدبر لأمورك انما من اسر لاسر فلأن تكون في اسر من لا يتهم عليه خير من ان تكون في اسرين احدهما لا محيص لك عنه ما خلاص بقى كبرك الشيطان بلى من كسب سيئة وحاطط به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اتأثر فمش عارف والاخر انت اوقعت نفسك فيه فإذا عليك أن تفهم هذا عن الله ولا أقبح من عاقل حماه الله وحجر عليه حميمه نظرا له يعني ربنا سبحانه وتعالى يرعاك ويدبر لك ويكفلك ويكون كفيك وحسبك ويضع كل هذا من أجلك ثم أنت توقع نفسك في قبيح هذه التصرفات وتدخل على نفسك عدوا يسقطك عليه ليفسد عليك علاقتك مع وليك يا جماعة موضوع التفويض موضوع يخلص في المعنى ده اللي احنا قلناه يخلص في إحساسك بأنك فقير كاليتيم محتاج إلى ولي يرشدك لأنك لست بأهل الرشاد شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا معاني جميلة قوي في التفويض احنا قلنا التفويض راحة فقال ان الواحد لما يأوي الى مرجعه ليرتاح يحتاج ان يكون في هذا الموطن راحة لبدني وراحة لنفسه ولا تتحقق الراحة النفسية إلا بالتفويض يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اطلع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال صلى الله عليه وسلم فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به وجاء في لفظ الترمذي ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك فإن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا ثم ذكر هذا الحديث وكان صلى الله عليه وسلم ربما يدعو الحديث في المستدرك صحيح الألباني فيقول اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني وعافني في ديني وفي جسدي وانصرني ممن ظلمني حتى تريني فيه ثأري اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت وكان فيها المعنيين يعني الأولانية خدنا منها ملحد أنها عند إيواء إلى المرجع للراحة والأخرى راحة أخرى فيه اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني والمعافاة في الدين وفي الجسد في نفس الوقت هذا الأمر الذي يشفي غليل المظلومين حين يثأر الله لهم ممن ظلمهم وحين يقومون بهذه المعاني من الاستسلام والتفويض لأمر الله تبارك وتعالى من الهدي ومن السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا المعنى معنى التفويض في بعض أذكار الصلاة فحين يقول العبد سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد قال أهل العلم أحق ما قال العبد تقديره أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به فهذا فيه معنى التفويض إليه أحق ما يقول العبد أنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فهذا فيه معنى الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى فلا يمنع عطاؤك شيء ولا يعطي غيرك لأحد وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أحق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أي الحمد أحق ما قال العبد توجيه آخر لا مانع لما أعطيت أي لا مانع لما أردت إعطاءه ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي من كان له في الدنيا رئاسة ومال لم ينجيه ذلك من عذاب الله وإنما ينجيه من عذابه الإيمان والتقوى والطاعة المعنى الأظهر في قضية التفويض والتبرؤ من الحول والقوة هو في لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كلمة الاستسلام والانقياد والتفويض فالعبد لا يملك من أمره شيئا وليس له حيلة ولا قوة في جلب منفعة أو خير أو في دفع ضرر وشر فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله جاءت في بعض الأحاديث مضمومة إلى الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وجاء في فضلها كثير من الأحاديث ولكم أن تراعوا هذه المواضع والمواطن لتكون بمثابة الواجب العملي لتحقيق معنى التفويض قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة فأول شيء أنها كنز من هذه الكنوز قال لا حول ولا قوة إلا بالله فهي تدخر لك عند المعاد وقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على باب من أبواب الجنة كنز المدخر وباب من الأبواب توجب الجنة ويدخر لك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ومن الخير ما لا ندركه ولا نعلمه الآن ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقد ذهب غير واحد من الصحابة والتابعين إلى أنها من الباقيات الصالحات وقلنا يخطئ من يستخدمها في غير بابها قال شيخ الإسلام تيمية وذلك أن هذه الكلمة أي لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع فكثير من الناس يستخدمها جزعا لا صبرا يبقى لازم نبقى فاهمين متى نستخدمها وتأمل هذه الكلمة التي تعني الإخلاص لله وحده بالاستعانة يقول شيخ الإسلام تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين تمام الاستعانة بأن تحوقل لا شك وردت هذه الكلمة في بعض المواطن لفت النظر إلى هذه القضية كما أمرنا عند ترديد الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال سماحة الشيخ الوالد ابن باز رحمه الله إن العبد ضعيف ليست له قدرة على التحول من حال إلى حال من حال الضلال إلى حال الهداية من حال الخمول إلى حال النشاط من حال الضعف إلى حال القوة ما تعرفش تعمل ده أنت ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا قال ومن ذلك ذهابه إلى الصلاة لأدائها مع الجماعة فإنه يستشعر عجزه وضعفه فيقول أنه لا يقدر على إجابة هذا الدعاء إلا بالله وحده فلا حول ولا قوة إلا بالله ويؤمر بهذه الكلمة كذلك من يخاف العين على شيء فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله كان الإمام مالك يقول ينبغي لمن دخل داره أو بستانه أن يقول هذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويقولها العبد إذا خرج من بيته فيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقولها إذا فرغ من طعامه الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة فهذه الكلمة العظيمة ينبغي أن تكون شعار المفوضين لأنها تمثل هذا المعنى الجليل ولو فوضت الأمر فلن تجد في قاموس مفرداتك كلمة لو لذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن لو أني فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان إذا الواجب العملي فيها أن نتذاكر هذه الكلمة كثيرا ونطبقها في حياتنا ونرمي بحمولنا على ربنا تبارك وتعالى ونكون كما ذكرنا على هذا الحال حاليتي أختم بهذا الذي ذكره ابن القيم في هذه المنزلة بعد أن تكلم عن التوكل جعل منزلة من منازل السائرين في المدارج جعلها بهذا العنوان منزلة التفويض احنا ناخدها بس كنقاط عملية دون استطراد قال وده كلام الهرم قال هي على ثلاث درجات الأول يعني خدوا بقى كده دي النقاط لما تيجي تسألوني السؤال المباشر كيف نكون من أهل التفويض ذكرنا بعض الأشياء قلنا تحقيق الثقة بالله سبحانه وتعالى واليقين وكلمنا على استشعار الافتقار ومعاني الذل والانكسار لله تبارك وتعالى هو هنا حط بعض المعاني الجيدة قال أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة هذه لا حول ولا قوة إلا بالله قبل العمل ليس في مقدورك شيء فلا يأمن من مكر ولا ييأس من معونة ولا يعول علني كلام رائع إذا أول حاجة إيه عايز تحقق معنى التفويض أنت تقدر تعمل تقدر ما تقولش لا أستطيع وأنت من داخلك تقول آه قبل كده عملته وجات لو احنا كل مرة المستشعرين المعنى ده في أداء أي شيء خلاص فبيقول اهو لا يعول على نية يقول لك أنا والله عايز خير فلا يعول على نيته هذا أول شيء ولا ييأس من المعونة يعني أنا حاولت قبل كده التجربة الفاشلة اللي قبل كده هي اللي مخلياني لا مش عايز فلا تيأس من المعونة ربما تأتيها المعونة الآن وده عادة ما يكون حين تظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه وفي نفس الوقت لا تأمن من ماكر كلها ماشية كويس خلاص فبتركن على عملك وبتفوض الأمر إلى تدبيرك كل مرة مشيت كده مش معنى دي وما نفعتش فلا يأمن من مكر ولا ييأس من معونة ولا يعول على نية الأمر الثاني ودي الدرجة التالية يعني الدرجة الأولى دي اللي هيحصلها يحصل أدنى مراتب التفويض الدرجة الثانية معاينة الاضطرار إن أنا مضطر يعني إيه؟ أنا محتاج ومضطر إلى هذا المعنى ما عنديش حل تاني المضطر ده إيه؟ خلاص بتبتدي تقول الضرورة تبيح المحظور لأنه ما عندوش سكة تانية فبتضطر ان انا اعمل كذا فانا مضطر الى ذلك ليس لي وجهة اخرى ليس لها من دون الله كاشفة ظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه يقول فلا يرى عمله منجيا قال ولا ذنبا مهلكا ودي اللي اعترض عليها ابن القيم يعني ايه ولا ذنبا مهلكا زي يرى انه ذنبه غير مهلك قال ان اراد به ان هلاكه بالله لا بسبب ذنوبه فباطل معاذ الله ان يقول وان اراد أن فضل الله وسعته ومغفرته ورحمته ومشاهدة شدة ضرورته وفاقته إليه هو الاضطرار يوجب له أن لا يرى ذنبه مهلكا فإن افتقاره وفاقته وضرورته تمنعه من الهلاك بذنوبه يعني هو في الحال دي فأنا مضطر ما عنديش حال فبالتالي يقول لعله لو هو عنده يقين بأنه لو وصل إلى أعلى درجة من العبودية هنا انه في حكمة الحكيم وفي فضل المنان انه يعافيه ويغفر له ذنبه فلا يرى من هذا الوجه ان ذنبه مهلكا هذا وجه وان كنت ارى انه فقط وقفنا عند قوله معاينة الاضطرار فلا يرى عمله منجية ولا سببا حاملا كان أوفق عشان العبارة مهمة وممكن تفتح علينا معاني أخرى لكن لو قال كده تبقى كويس أوي أنا مضطر فأنا مش شايف إن عملي هينجيني إنما ينجيني الرحمة ولا سببا حاملا أي أن الحامل له هو الحق لا الأسباب التي يقوم بها يبقى هو فقد إحساس إن السبب ده بينتج الأثر ده فده ما بقاش موجود عنده السبب مش هو اللي بيحمل على ذلك وإنما هو محض الفضل والمنه الدرجة الثالثة بقى والعليا اللي يحققها قال شهود انفراد الحق بملك الحركة والسكون والقبض والبسط ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع يعني في هذا الحال العبد يشهد أن حركات العالم وأن سكونه صادر عن الحق تبارك وتعالى فكل متحرك وكل ساكن هو من قبل الله تبارك وتعالى فيشهد تعلقه بأن الله سبحانه وتعالى يبسط ويقبض يعني يعطي ويمنع يبقى هنا لو حسب المعنى ده انه كل ما يصنع من حركات من سكنات عطاء منع كل هذا في ملكه سبحانه وتعالى يقول ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع بأن يكون المشاهد عارفا بمواضع التفرقة نظر الاعتبار عارف التفرقة والجمع ايه؟ مش انت متميز عن الناس بأشياء وانت متفق معهم في أشياء فهو ده اللي تفردت انت بيه فبيبقى مرعي عندك واللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيه من نعم انت مجتمع مع الناس فيها فيبقى فاهم ده وفاهم ده فيعرف أنه إنما أعطاه هذه اللي هو فرقه بيها أنت اداك فلوس أكتر من غيره فأنت مراعي ده قوي باصص له وفاهمه قوي إن ده مش عشان أنت تستحقه وإنما عشان ده ليه مراد عند ربنا يتفق مع المعنى اللي أنت أنت أنت اتخلقت من قبله أنت اتخلقت غني عشان أنت المفروض إن المال ده هتنفقه بالشكل الفلاني أنت اتخلقت فقير عشان هو ده اللي هيجيب قلبك ليه انت ربنا من عليك بالذكاء اكتر من غيرك عشان انت تصرفه في المكان الفلاني فالمعاني دي ما تخلكش شايف لنفسك حاجة هو عايز يجيبها ليه علشان خاطر تدي افتقار لان المعاني دي بتاعت التفرقة هي اللي بتخلي الواحد يتكبر ويحس ان هو متميز فبيقول ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع يبقى فاهم ده وضع هنا لأي شيء وجمع مع الناس في هذا الباب لأي شيء فلو فهم حكمة ذلك لاستراح لو فهمها وشهدت أن الله عز وجل هو المنفرد بتدبير الأمور وأنه ما أعطاك هذا لتميزك عنده بشيء وإنما لتصرفه أنت فيما هو يريد فتكون على مراده لا على مرادك فلو فهمت القصة دي لا يكن عندك أي استشعار لقيمة تتفرد بها عن الناس ما تبقاش حاسس بالتميز ده لأن إحساسك بالتميز ده اللي هيجيب لك الآفات فاهمين هذا المعنى؟ إذا دعونا نردد في آخر هذه المحاضرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بذكره قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم